وضعوا هذه الكلمات والعبارات التي تلعن المسيح كل واحد يهودي يصليها لازم يلعن شوفوا قد ايه الحقد والغل يعني اليهود ما سلموناش حاجه ويقولوا سفر مشكوك فيه بينما في ضمن المخلفات اللي وجدوها للأثينيين هذا الكشف الذي أثار دويا في العالم والذي بدأ في سنة 1947 وما بعده لقوا أقدم نسخة من سفر أشعياء في العالم كله مكتوبة على رق على جلد وترجع العلماء قدروها قدروها لسنة 200 قبل الميلاد وطبعا الناس الأسينيين دول كانوا معاصرين للمسيح القرن الأول وقاموا قبله السفر ده بتاع أشعيا كان يرجع لسنة 200 أو ما قبل ذلك وبعدين يبقى ازاي السفر مشكوك فيه مشكوك فيه لأنه ما لقوش فيه اللي هم عاوزينه قلت ان هم قالوا على بولس ان حرف العقيدة المسيحية لأن هو ثبت موضوع لاهوت المسيح وتكلم عنه وحرف الشريعة تعرفوا حرف الشريعة ليه أما ابتدى يثبت مبدأ وعقيدة الخلاص بدم المسيح وحده دون الحاجة إلى أعمال الناموس بتاعة اليهود قالوا لا ده حرف الشريعة نسبوا التحريف للتوراة والإنجيل أو العهد القديم والعهد الجديد واحنا نحب نسأل يا ترى التحريف ده سؤال بسيط كده كان قبل محمد ولا بعده إذا كان قبل محمد فكيف امتدح القرآن في أكثر من موضع الإنجيل والتوراة وامتدح أهل الكتاب أهل الكتاب اللي هم المسيحيين واليهود لو كان اتحرف قبل كده ما كانش امتدح ولو كان بعد كده اتحرف بعد كده احنا عندنا في المتاحف بتاعة العالم في نسخ كاملة للكتاب المقدس بالعهدين القديم والجديد نسخ كاملة ترجع للقرن الرابع وما قبله بقليل وفي أجزاء مش كاملة من الكتاب المقدس بترجع إلى قبل ذلك بكثير وأخيرا وجدوا جزء من إنجيل يوحنا في المكان اللي بيسمى أوكسرينكوس اللي هي البهنسة جنب بني مزار يرجع لسنة 120 ميلادية ولو عرفتوا أن إنجيل يوحنا كتب حوالي سنة 95 ميلادية يعني بعد ما اتكتب بحوالي 25 سنة كان اتوزع على العالم كله ثم أين هي النسخة النسخة المحرفة؟ يجيبوا لنا نسخة واحدة محرفة يجيبوا نسخة واحدة محرفة أما نزنقهم يطلعوا حاجة اسمها إنجيل برنابا وإنجيل برنابا أنا اتكلمت عنه قبل كده ده من من إنتاج يهودي اعتنق الإسلام ويرجع إلى القرن السبعة عشر وللأسف للأسف للأسف مرة ثالثة أقول إن إنجيل برنابا حوى أمور لا يقرها الإسلام كدين بل حوى مطاعن في الإسلام نفسه وحوى أمورا لا تشرف الإسلام إنما الغرض مرض أما نيجي حاجة تنفعنا كدليل ما فيش مانع إن إحنا نستخدمها ونقول ده إنجيل برنابا إنجيل برنابا ده إنجيل منحول ومزور وهناك أدلة خارجية وداخلية من الحاجات اللي فيه على إنه مزور ولا على إن الشخص اللي كتبه لا شاف المسيح ولا شاف بلاد فلسطين لأنها في أخطاء جغرافية فاضحة موجودة فيه ما ده مش مش وقتنا إن إحنا نتكلم عن هذا الموضوع والإنسان يحار في الروح اللي بتدفع هؤلاء الذين يهاجمون المسيحية ينسبوا التحريف في الإنجيل لبعض العبارات اللي ما توافقش مزاجهم اللي بتتكلم عن لاهوت المسيح يقولوا لا دي ما دي مزوره طيب ما انتوا يا تاخدوا الكتاب على بعضه يا تسيبوه على بعضه يقولوا ده رسول من عند الله طيب كويس والرسول اللي من عند الله تهاجمه ده حتى الحاجات الروحيه بتاعته هاجموها بلاش الحاجات اللاهوتية من أكثر الحاجات اللي قريتها النهاردة يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي من الكائن يعني في الوقت الحاضر والذي كان في الماضي والذي يأتي في المستقبل وهي دي التعبير آه، ال- ال- المعنى ل- لكلمة يهوى أو أنا كائن سفر الرؤيا إصحاح واحد عدد أربعة أربعة عدد ثمانية 11 عدد 16 و 17 16 عدد خمسة وفي إحدى المرات التي استمعنا فيها إلى رب المجد يسوع يناجي الله الآب سمعناه يقول والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم قبل ما يتخلق العالم يوحنا 17 5 وقال أيضا أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم قبل ما يتخلق العالم كان موجود يوحنا 5 24 وفي سفر الرؤيا يقول أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي والمتكلم هو المسيح والذي يأتي القادر على كل شيء رؤيا واحد ثمانية وطبعا الصفة دي لا يتصف بها إلا الله حتى أنه يقول بلسان أشعيا النبي الله يقول في العهد القديم بلسان أشعيا النبي أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري مش حد غيري أما أنا أبقى الأول والآخر الألفا والأوميجا زي ما بيقولوا خلاص يبقى أول نقطة في أن المسيح يوصف بالصفات الإلهية كونه أزلي أبدا الصفة الثانية اللي بيتصف بيها وهي من الصفات الإلهية أنه أي المسيح له المجد هو الحياة ومعطي الحياة الحياة الحياة نفسها ومعطي الحياة الله وحده الله وحده هو الحي بذاته حدش حي بذاته الا الله الله وحده هو الحي بذاته واصل الحياه وواهب الحياه لجميع الكائنات وفي ذلك يقول الله في سفر التثنية إصحاح 32 عدد 39 و40 أنا أنا هو وليس إله معي أنا أميت وأحيي أقول حي أنا إلى الأبد هذه الصفة التي ينفرد بها الله ينسبها المسيح لذاته فيقول في معجزة إقامة لعازر من بين الأموات أنا هو القيامة والحياة يوحنا 11 25 وفي يوحنا 14 6 يقول أنا هو الطريق والحق والحياة قولوا لي يا أحبائي من يجرؤ من يجرؤ سواء من الملائكة أو البشر أن يقول أنا هو الحياة فالمسيح يعلن أنه ليس هو حيا فقط بل هو الحياة عينه الحياة معرفة بألف تعريف بالألف واللام أنا هو الطريق والحق والحياة ويقول لمرثى أخت لعازر ومريم أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد يوحنا 11 25 و 26 من أجل كل هذا من أن من يفتتح يوحنا إنجيله بالعبارة التي يقول فيها عن المسيح فيه كانت الحياة هو في المسيح ده كانت الحياه ويقول المسيح له المجد لأنه كما أن الآب له الحياة في ذاته كما أن الآب له الحياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له الحياة في ذاته زي زي الآب يوحنا 5 26 ومعنى أن المسيح له الحياة في ذاته معناها إيه؟ له الحياة في ذاته معناها أن الحياة ليست معطاة له من الخارج بل هي من ذاته تماما مثل الآب معنى هذا أنه ليس مخلوقا لأن المخلوق بتعطى لي الحياة إنما ده ليه الحياة في ذاته والفرق بين الخالق والمخلوق هو أن المخلوق بعثت فيه الحياة من الله ولم يكن قبل ذلك حيا أما الخالق فحي من الأزل والحياة فيه من ذلك وليس فقط أن المسيح هو الحياة بل هو معطي الحياة هو اللي بيحيي هو اللي بيدي الحياة فحينما عقد موازنة ومقارنة بينه بين شخصه أي بين المسيح وبين المن الذي أكله اليهود قديما في البرية بعد خروجهم من مصر قال له قال المسيح لليهود خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم واهب بيوهب يدي أنا هو خبز الحياة اللي بيدي الحياة يوحنا 6 32 35 أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا أنا بحاول المرة دي إن إحنا يعني زي بعض نخلص وقت ما نخلص والمقصود بالحياة هنا الواهب حياة للعالم المقصود بها الحياة الروحية حياة الشركة مع الله وعلى ذلك يكون المسيح هو معطي الحياة بمعنى متعددة بمعنى الوجود من العدم أي الخلق وبمعنى أنه غذاء الحياة وعن هذا المعنى الأخير يقول أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل يوحنا عشرة عشرة يبقى النقطة الأولانية أو الصفة الأولى التي يتصف بها المسيح ويتصف بها الله أنه أزلي أبدي الصفة الثانية أنه هو الحياة ومعطي الحياة الصفة الثالثة أنه يغفر الخطايا من المعلوم يا أحبائي ومن المقرر أن الله وحده هو الذي يملك أن يغفر الخطيه الكلام ده جه في سفر الخروج 34 سبعة في العهد القديم لكن المسيح غفر الخطايا غفر خطايا المفلوج الذي حمله أربعة ودلوه من السقف سقف البيت متى تسعة من واحد لثمانية ومرقس اتنين من واحد لاتناشر ولقى خمسة من سبعتاشر لستة وعشرين وغفر خطايا المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي حتى أن المتكئين تذمروا في أنفسهم وقالوا من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا ولئلا يظن أحد أن كلام المسيح عن غفران الخطايا ما هو إلا كلام وادعاء يا عم حد عارف أهو قال له مغفورة لك خطايا حد عارف الخطايا غفرت ولا ما غفرتش أهو كلام أهو كلام وعلم المسيح ما كانوا يفكرون به في قلوبهم قال لهم اسمعوا أيهما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا عشان تعرفوا أنا هديكوا دليل عملي دلوقتي عشان ما تفكروش إن مسألة غفران خطايا دي في الهوى أنا هوريكم إن أنا غفرت له الخطايا صحيح ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوك قم واحمل سريرك وامشي قام الراجل على طول الصفة التي التالية التي يختص بها الله واتصف بها المسيح أنه كان يعلم الخفايا والسرائر ومعلوم أن الله وحده هو عالم الخفايا والسرائر سرائر جمع سريرة وهو وحده فاحص القلوب والكلى يقول المرنم في مزمور سبعة تسعة فاحص القلوب والكلى هو الله البار هو الله بس وقال سليمان في صلاة تدشين الهيكل أنت وحدك أنت وحدك تعرف قلوب بني البشر سفر الملوك الأول إصحاح 8 على 39 وفي حياة السيد المسيح بالجسد وجدناه أنه كان يعرف ما كان يدور في الخفاء فلقد كشف للمرأة السامرية ما خفي على الناس قال لها اذهبي وادعي زوجي قالت له ليس لي زوج قال لها هذا قلت بالصدق لأن كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن هو ليس هو زوج وبعدين ابتدت المسألة بقى تغير قالت له يا سيد يا معلم أرى أنك نبي ولهذا الغرض ولأنها اكتشفت أنه عرف ما كان يدور في حياتها سرا ذهبت إلى أهل مدينتها تدعوهم إلى المسيح وتقول لهم تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح ده في يوحنا إصحاح أربعة وكثيرا ما كان يعرف أفكار التلاميذ هم ماشيين لوحدهم أو يكونوا بعيد عنه ويفكروا في حاجة ويتكلموا عن حاجة أعطي شواهد من أمثلة ذلك ما جاء في متى 9 4 و12 25 وما جاء في لوقا 5 22 و6 عدد 8 و11 عدد 17 كثيرا ما نقرأ في الإنجيل عبارة وعلم يسوع أفكاره العبارة دي بتتكرر كتير ومن هذا القبيل أنه عرف أفكار سمعان الفريس الرجل سمعان الفريس إذا دعا المسيح أنه يتعشى معاه وبعدين جت واحدة امرأة خاطئة في المدينة امرأة زانية يعني وجابت قارورة الطيب زي ما انتم عارفين القصة جت من وراه وابتدت تبكي بحرقة وغسلت رجليه بلت رجليه بدموعها ومسحتهم بشعر رأسها وكانت تقبل قدميه وبعدين الراجل الفريسي ده قال في نفسه من جوه قال ايه ده لو كان هذا نبيا على المسيح لعلم من هي المرأة وما حالها إنها لخاطئة وبعدين المسيح قال له اسمع هو لم يبحث بهذه الأفكار ولكن المسيح العارف الخفايا قال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك كان لداء مدينان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما فأيهما يحب أكثر قال له أظن أن الذي سامحه بالأكثر قال له بالصواب حكمت دخلت بيت بيتك وماء لرجلي لم تعطي أما هذه فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعر رأسها بقبلة لم تقبلني أما هذه فقد فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي من أجل هذا أقول لك أن خطاياها الكثيرة قد غفرت لها لأنها أحبت كثيرا كما أنه كشف لنثنائيل أمرا حدث في طفولته فحينما قال المسيح لنثنائيل أنت إسرائيلي إسرائيلي حقا لا غش فيك قال له عرفت منين قال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التين رأيتك وحالما قال السيد المسيح هذا الكلام انطلق نثنائيل يقدم شهادة عجيبة عن المسيح قال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل أجاب يسوع وقال له هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة سوف ترى أعظم من هذا حكاية تحت التينة دي إيه في لبس اللي دعاه إنما اللي قصده المسيح مش قبل أن دعاك في لبس تحت التينة رأيتك مش المقصود بها قبل ما تيجي على طول لا التقليد الكنسي يضع تفسيرا لهذا الكلام كان نثنائيل عمره الجسدي مقارب لعمر المسيح الجسدي وما صدر الأمر من هيرودس بقتل جميع أطفال بيت لحم وتخومها من ابن سنتين فما دون أم نثنائيل حطته في صف في مقطف صغير وعلقته في شجرة التين جم العسكر بتوع هيرودس ها ما فيش عيال صغيرين هنا ما فيش عيال قالت لا ما فيش مش والمسيح كشف لنسنائيل هذه القصة التي ربما كان لا يعرفها أحد ده, ده راجل كان متهرب من الملك قال له أنت بتقول لي أنت ابن الله عشان قلت لك أنت إسرائيلي حقا لا غش فيك قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة وانت قد كده انا شفتك وكانت اجابه نثنائيل على هذه الكلمات اجابات عجيبه انت ابن الله انت ملك اسرائيل ده مما يدل على ان الكلام كان على الحادث ده بتاع الطفوله